احنا دلوقتي في صمويل الاول اصحاح 17 وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب فاجتمعوا في سكوت التي اليهوذا ونزلوا بين سكو وعبيقة في أفس دميم واجتمع شاول ورجال إسرائيل ونزلوا في وادي البطن واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين وكان الفلسطينيين وقوفا على جبل من هنا وإسرائيل وقوفا على جبل من هناك والوادي بينهم فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جولياط أو جلياط من جت طوله ست أذرع وشق وعلى رأسه خوذة من نحاس وكان لابسا درعا حرشفيا ووزن الدرع خمسة آلاف شاقل نحاس وجرموق النحاس على رجليه ومزراق نحاس بين كتفيه وقناة رمح كنول النساجين وسنان رمحه 600 ساق الحديد وحامل الترس كان يمشي قدامه فوقف ونادى صفوف إسرائيل وقال لهم لماذا تخرجون لتصطفوا للحرب أما أنا الفلسطيني وأنتم عبيد لشاول اختاروا لأنفسكم رجلا ولينزل إلي فإن قدر أن يحاربني ويقتلني نصير لكم عبيدا وإن قدرت أنا عليه وقتلت تصيرون أنتم لنا عبيدا وتخدموننا وقال الفلسطيني أنا عيرت صفوف إسرائيل هذا اليوم أعطوني رجلا فنتحارب معا ولما سمع شاول وجميع إسرائيل كلام الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جدا وداود هو ابن ذلك الرجل الأفراتي من أف... بيت لحم أفرات اسمها أو أفراتة من بيت لحم يهوذا الذي اسمه يسى وله ثمانية بنين وكان الرجل في أيام شاول قد شاخ وكبر بين الناس وذهب بنو يسى الثلاثة الكبار وتبعوا شاول إلى الحرب وأسماء بنيه الثلاثة الذين ذهبوا إلى الحرب ألياب البكر وأبي نداب ثانيه وشم ثالثهما وداود هو الصغير والثلاثة الكبار ذهبوا وراء شاول وأما داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول يرعى غنم أبيه في بيت لحم حتى دي احنا ما قلناهاش انه كان في الوقت ده بيروح لشاول ليه صح اللي فات كان شاول دخل فيه روح شرير فكانوا بيدوروا على شخص يرتل بموسيقى بصوت هادي يهدي أعصابه فكان لما داود يقول مزاميره كان عفاريت شاول تهدى أو تطلع فمن ساعتها شاول كان يعرفه بس مش مركز مين ده لكن حبه حبه كشاب صغير بيرتل صوته حلو وايه بيعزف موسيقى عشان كده يقول كان يذهب ويرجع من عند شاول يعني كان جنب شغلانة رعي الغنم أصبح دلوقتي بيروح لشاول عند الطلب لما شاول يهيج وكان الفلسطين الفلسطيني يتقدم ويقف صباحا ومساء أربعين يوما فقال يسى لداود أبيه خذ لإخوتك إيفة من هذا الفريق وهذه العشر خبزات واركض إلى المحل إلى إخوتك وهذه العشر قطعات من الجبن قدمها لرئيس الألف وافتقد سلامة إخوتك وخذ منهم عربونا مقصود به يعني دليل سلامتهم يعني وكان شاول وهم وجميع رجال إسرائيل في وادي البطن يحاربون الفلسطينيين فبكر داود صباحا وترك الغنم مع حارس وحمل وذهب كما أمره يسى وأتى إلى المتراس والجيش خارج إلى الاصطفاف وهتفوا للحرب نظام يعني تحية الصباح والهتاف والحاجات دي حرب يعني لكن ما بيحاربوش لسه لكن نظام عسكري واصطف إسرائيل والفلسطينيون صفا مقابل صف فترك داود الأمتعة التي معه بيد حافظ الأمتعة وركض إلى الصف وأتى وسأل عن سلامة إخوته وفيما هو يكلمهم إذا برجل مبارز اسمه جولياط الفلسطيني من جد صاعد من صفوف الفلسطينيين وتكلم بمثل هذا الكلام فسمع داود وجميع رجال إسرائيل لما رأوا الرجل هربوا منه وخافوا جدا فقال رجال إسرائيل أرأيتم هذا الرجل الصاعد ليعير إسرائيل هو صاعد فيكون أن الرجل الذي يقتل يغنيه المال غنى جزيلا ويعطيه بنته ويجعل بيت أبيه حرا في إسرائيل لأن كان الملك نظام ملك شاول يعتبر كل الشعب عبيد عند شاول وده نظام ملوكي كان في في الزمن ده فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن إسرائيل لأنه من هو هذا الفلسطيني الأغلف حتى يعير صفوف الله الحي فكلموا الشعب بمثل هذا الكلام قائلين كذا يفعل للرجل الذي يقتله فسمع أخوه الأكبر أليآب كلامه مع الرجال فحمى غضب أليآب على داود وقال لماذا نزلت وعلى من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية أنا علمت كبرياءك وشر قلبك لأنك إنما نزلت لكي ترى الحرب فقال داود ماذا عملت الآن أما هو كلام وتحول من عنده نحو آخر وتكلم بمثل هذا الكلام فرد له الشعب جوابا كالجواب الأول وسمع الكلام الذي تكلم به داود وأخبروا به أمام شاول فاستحضر نقف لغاية هنا طبعا القصة انتوا عارفينها القصة طبعا انتوا عارفينها ومشهورة وليها معاني كتيرة أهمها المعنى الرمزي جليات يمثل الشيطان ومملكته يعير مملكة ربنا ومين اللي يقدر يقف قصاده غير مسيح الرب اللي ممسوح بالروح القدس اللي يقدر يقطع راسه ويدوس عليه وساعتها النصرة كلها تبقى للشعب ففي المعنى الرمزي الواضح بتاع انتصار المسيح وهو في شكل الضعف على عدو الخير رئيس هذا العالم وهو في شكل القوة والنصرة دي تروح لولاده بعد كده أو تروح لشعب لكن احنا مش عاوزين المعنى الرمزي قد ما عاوزين ندخل على قلب هذا الشاب الصغير ونشوف حلاوة قلبه اللي عجبه ربنا الأول أنه بالرغم من أنه وصل إلى أنه يكون عازف لشاول الملك لكن لسه ما سابش شغلانة الغنم يعني دي حتة مهمة ان لغاية دلوقتي داود ما كبرش ما كبرش في نظر نفسه كان ممكن يتكبر على اخواته كان ممكن يبقى حاسس انه متميز على اعتبار انه ده انا بشوف الملك وبقعد معاه مين في اخواته وصل لكده لكن لسه بيرعى الغنم زي زمان بالظبط ما عمل لا عمل فيها ملك ولا حتى عمل فيها عازف للملك ولا حس بأي كرامة من الامتيازات الجديدة فضل صغير وسط اخواته ودي أول حاجة تميز داود إنه لآخر حياته عنده عنده إحساس إنه صغير لآخر حياته تتصوروا في آخر حياته هو ملك عجوز يقول بصراحة أنا مش قد يؤاب وإخواته يؤاب ده رئيس جيشه وإخواته دول المحاربين اللي بيحاموا عن داود كان بيعمل لهم حساب ويخاف منهم باتضاع كده يعني يقول أنا مش قدهم الجماعة دول فكان داود لغاية آخر حياته شايف نفسه صغير والبعض بيقول انه ممكن يكون المزمور الاخير 151 اللي هو مش في ايدينا اللي اوله صغيرا كنت في بيت ابي ده ممكن يكون اتقال في اخر حياته يعني ممكن ما يكونش اتقال في اول حياته لكن فضل فاكر انه صغير وفضل فاكر ان ربنا اختاره عشان صغير فكان دايما يحب يحس بالاحساس ده انا الصغير بتاع ربنا يعني أنا أنا هفضل صغير إحنا بنكبر في السن وبنكبر في الكرامة وبنكبر في الشخصيات وبنكبر في الإمكانيات إحساسنا إن إحنا كنا صغيرين دي بيروح مننا ولما كنت ابن زمان كان في كرامة للكبار لكن لما بقيت أب خلاص بقيت أنت الكبير مش مفروض حد يكسر لك كلمة ولما كنت خادم مبتدئ كنت بتسمع كلام الكبار لكن لما بقيت خادم قديم مش معقول ما ياخدوش بكلامك كلنا بيروح مننا احساس ان كنت صغيرا داود ما عندوش كنت صغيرا هو فضل صغير في داخله لاخر حياته ودي من الحاجات الجميلة قوي في داود انه قلب داود كان دايما صغير امام الله وقدام في مواقف كتير قوي يعني من المواقف الغريبة انه بعد ما بقى ملك وفي عزه نسي نفسه قعد يتنطط قدام تابوت العهد وهو بينقله من بلد لبلد قعد يتنطط زي العيال الصغير وهو كبير ومتجوز ومالك بقى وعظيم صغر في عينين مين عينين ميكال بنت شاول اصل شاول بنته واخدة على الكبير يعني هي فاهمة بلغة الدنيا يعني ايه ملك يعني ايه كبير فلما دخل البيت بعد المشوار الطويل ده هزقته قالت له كنت كان شكلك قد كده في عينين الخدامين قال لها بصي أنا في عينين ربنا هفضل صغير للآخر لكن في عينين الناس اللي بتتكلمي عليهم بما فيهم بيت أبوكي أنا كبير قوي لأن ربنا عملني كبير إزاي الواحد يفضل صغير داخليا حتى لو ربنا كبره قوي قدام الناس هو ده التواضع الحقيقي مش التواضع انك تمشي تقول انا ما انا ما ينفعش وانا ما اعرفش وتعمل فيها جاهل لا مش هو ده التواضع التواضع حاجه جوه الواحد من جواه التواضع تواضع القلب مش تواضع الكلام في واحد يقول اخطيت سامحني وبعدين تقول له مش مسامحك يقول لك وانت مين عشان تسامحني الله امال بتقول اخطيت سامحني ليه هو مش قدها لكن يعني هو بيقول كلام لكن اول ما تدوس له بقى على كرامته يفرقع التواضع تواضع داخلي عشان كده احنا بنتكلم عن قلب داود مش عشان مش على داود من بره من بره ممكن ما يكونش باين كان ملك ليه قبهه وكرامه وعظمه مش ممكن تتصور ان جواه قلب طفل او جواه قلب منكسر او متواضع فداود فضل صغير فابوه بعته يشوف اخواته في الحرب وركض الى المحله ويبدو فضلوا عيله فقيره عشان كده تلاحظوا بعت معاه 10 ترغفه وحتة جبنة وكيلة دقيق ولا فريك يعني نظام عيش وحلاوة فمعناه ان داود بالرغم انه انه ملك داود دلوقتي ملك انتم متخيلين ولسه ما رفضش ولا اهتم يعني انا بستغرب الراجل ده ما جاش في قلبه انه انا انا وشاول راس براس دلوقتي المفروض يبقى عندي عز شاول ده كله هو ما بيفكرش بالطريقه دي خالص فلما وصل هناك كان في بقى جليات بيطلع كل يوم يسمعهم كلمتين ويهزق ربنا ويهزق الناس خلي بالكم كان بيغلط في ربنا كمان كان بيغلط في ربنا مش بيغلط في الناس بس فلما وقف اتكلم داود سمعه بقى لذوق حظ جليات ويبدو داود كان فيه برضه الطفولة البسيطة بتاعته فترك داود الأمتعة التي معه بيد حافظ الأمتعة وركض إلى الصف وأتى وسأل عن سلامة إخواته يعني كان فرحان بقى إنه شايف إخواته وجري وسط العساكر يعني بيزور بقى موقع حربي يعني أنا بستغرب من السؤال اللي سأله في 26 وكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن إسرائيل هل معنى كده ان داود كان عاوز يموته عشان يكسب من وراه حاجة ما هو سؤاله يقول كده هو انتوا قلتوا هيدينا ايه داود بيسأل العساكر انتوا قلتوا شاول وعد بايه طب هو هو بيسأل العساكر بالطريقة دي طب هو انت يعني احنا فاكرينك احسن من كده هتقتل جليات عشان بتحب ربنا لكن انت عينك على بنت شاول ولا عينك على الكرامة يعني ايه السؤال ده تفتكره خلي بالكم قال اتغاظ جدا منه اخوه الكبير لما سمعه بيسال السؤال ده ما هو اللي بيسال السؤال ده معناه ايه بيفكر السؤال ده معناه هما هيعملوا له ايه هياخد ايه اللي هيموت الراجل ده فمعناه بيفكر و... ويطلع مين ده اللي بيه... بيهزق شعب الله آم... فهو الناس كانت بتجاوبه ببساطه وتقول له كذا يفعل للرجل يعني هيعمل له كيت وكيت فالياب اتغاظ جدا وقال له انت هتعمل فيها فيلم بقى انت سبت غنماتك الصغيره لمين يعني ارجع بيتك يا ابني انت شغل العيال بتاعك ده فقام داود رد رد غريب جدا قال له انا عملت ايه انت زعلان ليه ماذا عملت الان اما هو كلام طب هو كلام فعلا اما هو كلام يعني انا شويه كلام انت زعلان ليه انا بتكلم ايه اللي بيعمله داود دلوقتي اعتقد ان داود حب يخبي الدافع الحقيقي اللي جواه لأنه في هذا الزمن ما كانش حد هيفهم داود لو انفعل انفعال روحي واضح وقال ساكتين ازاي على حق ربنا اسكت يا واد انت فهم في لغتهم اللي هيدخل لازم عينه على المكسب فحب يغطي على محبته ونقاوة قلبه وانه هيغير غيرة للرب وانه مش مستحمل كلمة على ربنا فحب ينقل مشاعره بس بطريقة بشرية عشان ما يمجدهوش او يقولوا له يعني قد كده بتحب ربنا قال لهم هو المكسب ايه لكن هو عينه مش على المكسب فاهمين اقصد ايه احيانا الانسان الروحي اللي يكون بيحب ربنا قوي يخبي محبته لربنا يخبي دوافع خدمته أحيانا في بعض القديسين في تاريخ الكنيسة كانت تصدر عنهم تصرفات غير مفهومة تكون دافعها حب شديد جدا لربنا لكن يغطوها كده بطوب آخر عشان الناس تفسرها بأي تفسير عشان يفضل اللي بينه وبين ربنا ده حاجة جواه معرفش عارفة أوصل لكم المعنى ولا لا يعني هو تظاهر انه عينه في المكسب طبعا عشان يوصل للرسالة لشاول ده برضه رأي كويس انه عشان العساكر يقولوا له الحق في واد اخو الياب بيفكر الظهر عمال يسأل هكسب ايه من القصة ممكن يكون عاوز يوصل لشاول عشان يوافقه لكن انا كمان مش قادر الغي في احتمال انه عاوز يعني يعشمهم كانه عشمان في في المكسب بينما عاوز يخبي الدافع الحقيقي اللي جواه انه صعبان عليه الكلام ده قوي عشان ربنا بدليل انه قال هيكسب ايه وبعد كده قال من هو هذا الفلسطيني الاغلف حتى يعير صفوف الله الحي يعني دي الحته الاصيله اللي جوه قلبه الثانيه مش اصيله الاولانيه دي تمويه بس هيكسب ايه اللي هيعمل العمله لكن الحته اللي جواه يطلع مين ده اللي ما... الذي يعير صفوف الله الحي آه لما قال ماذا عملت الآن قال له داود قال لإلياب أنا هو أنا عملت إيه طيب أنا بقول كلام ما هو إلياب بيقول له آه أنت أنت صغير وروح روح قال أنا بقول كلام أنت زعلان ليه برضه دي ده نوع من التمويه أنا بقول كلام مش أنا بتاع كلام مش أنا صغير أنت هتاخد على كلامي هو المقصود بيها كده أما هو كلامي أنت هتاخد على كلامي وراح تدور وسأل العساكر التانيين هو قال هيدوا إيه تاني عشان يوصلها لشاول وعشان يدخل الموضوع بجد لكن بينه وبين الياب يعني هو قابل ان الياب يبص له عيل صغير وقابل دي على نفسه وبيرد على اعتبار انه طب انا طول عمري صغير ايه المشكله يعني انا بقول كلام اندفاع شاب طايش هو في نظر اخوه ده اندفاع شاب طايش عيل صغير عاوز بقى البطوله هو مش حاسب حاجه وهو موافق قال له ما انا صغير كلام كلام عيال يعني آه مش فاهمينها ولا مش عارف اعبر اه برضو ده سؤال مهم الحقيقة ده لغز ازاي شافوا المسحة وما فهموش يعتقد انه احتمال يكونوا اتفهم انه يعني صمويل بارك داود او اداله بركة خاصة لكن مش بالمعنى انه ملك يعني دي معرفهاش غير داود بس في الوقت ده داود فاهم لكن اللي حواليه مش فاهمين بدليل التعامل ده يعني لسه بيعاملوه عيل صغير مش بيعاملوه كملك بصوا بقى داود بان انه عامل فيها بطل وهو عيل صغير فالياب بيقول له انا عارف كبريائك تصور بقى لما يكون واحد قد كده صادق مع ربنا ويتهم انه طالع فيها وانه متكبر وانه واخد صورة مش بتاعته وانه تدينه مش حقيقي وان الغيرة دي تمثيلية انا علمت كبريائك وشر قلبك اتعجب من الكلمة دي ان القلب اللي حسب قلب الله اللي ربنا ما لقاش في كل شعب اسرائيل قلب زيه اقرب الناس ليه شايفينه قلبه شرير ساعات يصعب عليكم تكونوا صادقين جدا في محبتكم لشخص ويسيء فهمها مش بتحصل اهي داود حصلت معاه وحصلت معاه في موقف حساس وحصلت بينه وبين اخوه الكبير وحصلت وهو في قمة حب لله وفي قمة الغيرة يعني حتة نقية جدا ها ما ده اللي عاوز اقوله ما تهزش ما كرهش اخوه ما ردش بانفعال ما حلفش انه صادق في مشاعره ما اقسمش انه محدش دريان باللي في قلبه ما دافعش قال له أنا علمت كبريائك وشر قلبك والحقيقة لا عنده كبرياء دي أبعد حاجة عن داود في المرحلة دي وقلبه أنقى ما يمكن في المرحلة دي يعني دي بالذات في سن شبابه كان أنقى ما يمكن عز المزامير الوقت ده وسمع الكلام الذي تكلم به داود وأخبره به أمام شاول فاستحضره فقال داود لشاول لا يسقط قلب أحد بسبب داود بيقول لشاول محدش يتهز من كلامه ده مين اللي بيشجع مين ده داوود اللي قد كده بيشجع شاول قال له ما حدش يتهز بسبب الكلام ده عبدك شوفوا الاتضاع عبدك ده الملك الحقيقي عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني خدامك هروح أنا أعمل المأمورية دي فقال شاول لداود لا تستطيع أن تذهب إلى هذا الفلسطيني لتحاربه لأنك غلام وهو رجل حرب منذ صباه يا ابني ما ينفعش ده راجل من صغره محارب شديد وانت غلام واضح ان سنه لسه صغير فقال داود لشاول كان عبدك يرعى لأبيه غنما فجاء أسد مع دب وأخذ شاة من القطيع فخرجت وراءه وقتلته وأنقذتها من فيه ولما قام علي أمسكت من ذقنه وضربته فقتلته قتل عبدك الأسد والدب جميعا وهذا الفلسطيني الأغلب يكون كواحد منهما لأنه قد عير صفوف الله الحي وقال داود الرب الذي أنقذني من يد الأسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني فقال شاول لداود اذهب وليكن الرب معك وألبس شاول داود ثيابه وجعل خوذة من نحاس على رأسه وألبسه درعا فتقل داود بسيفه فوق ثيابه وعدم أن يمشي لأنه لم يكن قد جرب يعني مش متعود لحاجات فقال داود لشاول لا أقدر أن أمشي بهذه لأني لم أجربها ونزعها داود عنه وأخذ عصاه بيده وانتخب له خمسة حجارة ملس من الوادي يعني زلط أملس يعني بيبقى ناشف لكن أملس من بره وجعلها في كنف الرعاة كنف الرعاة الجراب اللي هو بيعلقوه بتوع الذي له أيف الجراب ومقلاعه بيده وتقدم نحو الفلسطين خلينا نقف عند اللقاء بينه وبين شاول أولا داود كان جريء جدا لأنه دول رجالة كتير قوي كان ممكن يفكر 100 مرة انه مش معقول ولا واحد في دول بيحب ربنا ولا واحد في دول قامت في قلبه بقى لهم 40 يوم بيسمعوا الكلام ده ما يمكن هم اللي معاهم حق ما يمكن التروي حكمة ما يمكن عارفين بقى الشكوك بقى والتردد اللي يجي للواحد يقعد يخليه يتراجع كده يقعد يحلل لنفسه مش معقول كل الكهنة غلطانين والأساقفة مش دريانين وأنا اللي هعمل فيها بفهم مش معقول احيانا الواحد يبقى يعني بسهولة يتحجج عشان يمشي مع التيار وخلاص لانه صعب قوي تقف قدام كل الناس او تبقى باين انك انت لوحدك كده بتفكر بطريقة غير كل الناس لان داود كان كده فلما دخل لشاول الغريب انه مع بساطته دي بيشجع شاول بيقول له محدش قلبه يقع بسبب الكلب معنى كده ان قلب داود لم يقع ما اهتزش ابدا من الكلمتين اللي سمعهم لجلياد جلياد فارد على غلط وبيقعد يهزقهم الصبح بالليل يوميا ويقول لهم الكبير فيكم يطلع لي ومحدش استجرى لكن داود ما تهزش خالص برضه دي حاجة في قلبه ان قلب داود قلب شجاع هتتقال بعد كده لما يعجز هيقولوا لبشالوم ابنه انت عارف ان قلب ابوك قلب اسد يعني قلبه ما بيتهزش ابدا القلب اللي ما بيتهزش ده قلب عمران بربنا القلب اللي ما بيخافش القلب اللي ما الدنيا الحاجة اللي تخوف كل الناس ما بيتخافش منها خلي بالكوا دي حاجة برضه في قلب داود ان قلبه لانه مليان حب وايمان بربنا قلب شجاع جدا وشجاع مش شجاعة الحماسة الاندفاع بتاع المراهقين هو يعتبر صغير ده ما كانش اندفاع مراهقين في نظر الناس كان اندفاع شباب صغير وكان كبرياء وكان واحد عاوز يفرض بس على الناس وكان وكان لكن الحقيقة طلعت شجاعة حقيقية قلب داوود قلب لا يخاف وهبان فحكى داوود حكى لشاول قصة غريبة شوية ما كانش حد يعرفها خلي بالكوا برضه إذا بين رب داود وبين ربنا في أسرار محدش يعرفها. دي معناه إنه في قصص أخرى في حياة داود إحنا لغاية دلوقتي ما نعرفهاش زي ربنا يسوع المسيح لما يتقال إن لو كتبت القصص اللي عملها المسيح لا أظن أن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة. أيضا في حياة أحباء الله في أسرار وقصص ممكن ما تتسجلش. كل واحد فيكم ممكن يبقى بينه وبين ربنا مواقف ما حكاهاش. وتفضل بينه وبين ربنا أسرار يمكن يضطر يحكيها في موقف لأن هنا داود اضطر يحكي الموقف ده عشان يشجع شاول يقبله لأن في واحد يقول احكي اختبارات واحكي قصص لا تحكي ايه داود ما كانش بيفرد هنا لا داود عاوز يقنع شاول اديني فرصة فحكى له هذه القصة الغريبة العجيبة اللي قد تكون قصة من ضمن قصص ما نعرفهاش فهنا قال له حصل ال- ان قام اسد ودب واخى الشاء وخرجت وراءه وقتلته وانقذتها منه برضه ده حماس غريب جدا هو كراعي صغير اسد يطلع ياخد شاء ما ياخد ان شاء الله القطيع كله ويجري يعني اظنش ان واحد فينا يشوف اسد جاي هيقعد يدور على قطيع يمكن ما يدورش على عيال لكن ده داوود لقى شاه خلي بالكوا اصل ده كل ده حسد قلبه خلي بالكوا كل دي خلت ربنا يختاره كل دي اسرار في اختيار الله لقلب داوود شاه واحده ما ما قبلش انها تروح منه الراعي الصالح بقى الراعي الصالح اللي هو ايه قال ع- يقول عنه المسيح ودي دي يمكن مشهوره هنا في داوود آه، يترك ال 99 ويذهب على الخروف الضايع ما بيقبلش خساره ولا 1% ما بيقبلش ويبذل نفسه عن الخراف هنا دخل بصدره يعني حتى لو راح فيها وده خروف يعني مش اخوه مش بني ادم كان اختبار لداود لأن القلب اللي محب لله يحب كل شيء يحب كل الخلائق استغربها عن واحد من القديسين بس ما تضحكوش كان فقليته فئران وحشرات كانش يموت وكانوا ياكلوا احيانا ال- الرقائق والمخطوطات اللي في قليته لكن يستحرم يم- يموت حاجه لمجرد احساس ما انا مش مش بقول لكم تعملوا كده لكن بقول لكم يعني قد كده بتوصل مع بعض الناس الى حب لكل الخلائق بشكل ما ما حدش بيفهمه قد كده حب كبير قوي وملوش تفسير واضح آم، قتل عبدك الأسد والدب جميعا وهذا الفلسطيني الأغلف يكون كواحد منهما لأنه قد عير صفوف الله الحي تلاحظوا برضو قبل ما اعدي الحتة دي ان داوود كراعي يبدو ان عمل الرعاية بيربي في قلب الانسان مشاعر معينة بدليل ان موسى خد كورس 40 سنة راعي غنم داوود خد كورس آه، كذا سنة راعي غنم المسيح له المجد وصف نفسه كراعي غنم راعي الأغنام بيربي في الإنسان مثاليات معينة منها التعلق بالقطيع يعني بيحب كل غنماية عشان كده المسيح يوصف وصف دقيق عن الراعي يقول يدعو خرافه الخاصة بأسمائه يعني الراعي الشاطر ينادي الخروف باسم ما يناديش الخروف كده برقم عشان كده داود بقى كان راعي وقال مزامير عن الرعاية هو اللي قال الرب يرعاني أو الرب لي راعي عصاك وعكازك يعزيانني مع ان هو نفسه راعي بس هو ضايق يعني ايه الراعي الصالح حاسس ربنا بيرعاه فهو كمان بيقلد ربنا فبيرعى كل غنم بذمه وإن سرت في وادي الظلم ظل الموت لا أخاف شرا فمش ممكن تضيع منه غنمة لأن ربنا ما سمحش أنه يضيع أبدا منه هذا الفلسطيني الأغلب يكون كواحد منهما لأنه قد عير صفوف الله الحي برضو تلاحظوا التعبير ده عمال يتكرر عير صفوف الله الحي القلب اللي يحب ربنا قوي يح- يحب كل حاجة بتاعت ربنا هتلاحظوا يعني بس الموضوع طويل مش وقته داود يحب جدا شعب ربنا ويحب جدا بيت ربنا ويحب جدا كلمة ربنا وفي مزامير وكلمات كتيرة قوي لداود في الثلاث معاني دول مش بس بيحب ربنا يحب شعبه فيستكتر جدا كلمة على شعبه ويفرح قوي بشعبه ويحب جدا بيته ويقول غزل في بيت ربنا لأنه بيت ربنا ويحب جدا كلمة ربنا لأنها كلمة ربنا فاللي بيحب واحد كل حاجته محبوبة عنده برضه فهو مستكتر انه عير صفوف الله الحي قال داود الرب الذي أنقذني من يد الأسد من يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطين إيمان ها؟ آه إيمان داود مبني على خبرات هو إيمان طفولي جبار إيمان طفولي لأنه ما بيفكرش ما فيش منطق وراه لو دخل المنطق هيتهد لو قالوا له لا انت مش قده لا انت مش راجل حرب لا انت صغير هو كبير هو متمرس ولا واحد في الجيش ده كله فكر ولا شاول الملك نفسه بجبروته فكر و40 يوم طيب كمية حاجة ممكن لو فكر هيتراجع هو عنده إيمان طفولي ولكن قوي جدا الإيمان ده مبني عن خبرات قبل كده ربنا وقف معايا هيقف تاني اللي وقف هيقف الإيمان ده حلو قوي لازم نتعلمه حتة ان الواحد يبني إيمانه على خبرات قديمة هو يعني أول مرة تصلي وربنا يستجيب طب مالك الآن ليه ما استجاب قبل كده في موقف أصعب اللي استجاب يستجيب اللي عدى اللي فات التعدي اللي جايه وهكذا فهو داخل بالإيمان ده اللي خلاني أغلب الدب والأسد هخليني أغلب جليات ما فيهاش فصال العجيب بقى إن شاول مع كل منطقه ومع كل زيغانه عن ربنا داود بإيمانه غلبه غلب شاول يعني إيه أقنعه شوفوا بقى قوة الإيمان قال له اذهب وليكن الرب معك أنت بقيت بتعرف تقول الرب معك يا شاول من إمتى وروح يعني اقنعك طبعا شاول اكيد في عينين الشع... الجيش المكك جدا ولا ايه صدق العيل الصغير ده ده بيفرض علينا هو عامل فيها بتاع ده الكلام ده دلوقتي هيقوموا علينا يذلونا لان دي كانت منافسه يعني راجل براجل لو غلبته هتبقوا لنا عبيد فدي بدايه حرب وهم مش قدها طب ازاي الملك شاول يغلط الغلطه دي لكن العجيب انه قوة قلب داود غلبت قوة كبرياء شاول او قوة شكه او ضعف ايمانه ايمان داود غلب حلو قوي الواحد يعاشر ناس قديسين عندهم ايمان قوي تتعدي يغلبوا شكك ويغلبوا ضعفك ويغلبوا منطقك كل ما تعاشر ناس روحيين هم اللي يغلبوك بروحياتهم شاول برضو يعني فاهمها بالشكل العسكري المعتاد ما هو ما عندوش تفسير اخر فراح لبسه وشيكه وحط السيف وبتاع وجه داود يمشي ما عرفش يمشي ما عرفش يمشي مش هي... لسه هيحرك السيف والرمح ده قصة ملهاش حل يعني لا أقدر أن أمشي لأني لم أجربها ونزعها داود عنه يعني داود ألح دي تمثل إيه ساعات إحنا نجمع بين حلين حل ربنا وحل الدنيا نمسك العصاية من النص يعني ايه طب وماشي ربنا معاك بس برضه نعمل احتياطات يلا البس وحط السيف و... ونمرنك شويتين لكن داود عمل ايه قلح قال له ده ما ينفعوش مع بعض خليني على سجيتي خليني على بساطتي على براءتي على طفولتي انا بعرف العبها بطريقه تانية فمش هعرف ادخل دي في دي خلي بالكم لان احنا في ضعف ايمان كتير ما بنعلق السكتين نمسك العصايه من النص يعني ايه يبقى عندنا ايمان كده في حاجه وبعدين نقول طب معلش برضه هي برضه دي بتبوظ الدنيا وبعدين بقى داود بقى مع نقاوته يقول لك دي بقى برضه دي انا ما جربتهاش انا مجرب الاولانيه انا مجرب الاسد والدب انا مجرب الايمان بس انا مش مجرب الدرع مش مجرب السيف فما تشغلنيش بيه فاهمين انا اقصده ادي قلب داود الحلو مش مجرب الدنيا شوفوا العظمه مجرب ربنا لكن مش مجرب الدنيا فقعد يقول لك انا دفعت فلوس في الموضوع ده ومشيته فاعمل كده لا داود ما عندوش بقى الخبرات دي انا لم اجربها فاهمين ازاي يعني انا مش بتاعت الحاجات دي انا ما اعرفش في الكلام ما اعرفش امشي به اتكعبل دي نقاوة قلب ان سكة الدنيا مع انها منطقية جدا بس هو ما يعرفش فيها هو يعرف شوية الحجارة اللي يطيروا كده في ايد ربنا ويوصلوا للتارجت وأخذ عصاه بيده وانتخب له خمسة حجارة من الوادي وجعلها في كنف الرعاء ومقلعه بيده وتقدم نحو الفلسطيني وذهب الفلسطيني ذاهبا واقترب إلى داود والرجل حامل الترس أمامه خلي بالكوا ده جلياط ليه حامل سلاح كان الكبار زمان قواد كبار هتيجي في يونسان برضو في حاجة اسمها حامل سلاح حامل السلاح ده بيشيل جزء من سلاحه دول زي الدبابة اللي هما الاثنين مع بعض وبيبقوا متمرنين مع بعض واحد يصد والتاني يضرب وحامل السلاح ده لوحده بيبقى قصة يعني يعني فده هم تقيل اللي داخل عليه داود يعني حامل سلاحه لوحده ده ده ده شغلان ولما نظر الفلسطيني ورأى داود استحقره لأنه كان غلاما وأشقر جميل المنظر اللي الحتة بتاعت الإصحاح اللي فات شافه واتح ليه صغير ايه اجر احنا بنلعب ولا ايه بالنسبة للفلسطيني ده تهريج يعني فقال الفلسطيني لداود ألعلي أنا كلب حتى تأتي أنك تأتي إلي بعصا أنت شايفني كلب جاي لي بعصايا أنت مش فاهم إحنا بنعمل إيه ولعن الفلسطيني داود بآلهته هو طبعا مش قال أنا كلب وسكت لا هو كمان شتم شتم ولعن طبعا داود هو كل ما يشتم وكل ما داود يعرف انه هموته يعني هموته لانه بدل عير صفوف الله الحي وتطاول على الله هجيب ولاد خلي بالكم انه الايمان كده ان كل ما زادت الحرب لازم تغلب كل ما زادت الحرب مش معناها تخسر ده معناه انك لازم هتنتصر لازم لان الذي معنا اقوى فمش هيقف على مش هيسكت على حقه يعني ربنا مش هيسكت على حقه انت لو سكت هو مش هيسكت وقال الفلسطيني لداود تعال إلي فأعطي لحمك لطيور السماء ووحوش البرية طبعا يعني أي واحد فينا لو شاف الهجمة ده والكلمتين اللي قالهم والشتمتين اللي سمعهم وقال له تعالى أسلقك عشان النسور تاكلك النهاردة يعني الراجلات بيخوفوا بيه العيال يعني فكان ممكن يتراجع كان ممكن يتراجع ويكش وممكن يحس انه مش معقول كل الناس فعلا كان معاهم حق محدش يفكر ينازل هذا الرجل داود ما تهزش ومفيش حاجة اتغيرت ولسه عمال يبص في الأرض يختار بس إيه الزلط على بمزاج فقال داود للفلسطيني أم يرد عليه أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس وأنا آتي إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم يعني أنا معايا أمارة أن أنا هغلبك أنت شتمت أصلك واللي عملته ده عملتك سودة فأنا بقى عارف كويس أن أنا لازم هغلب مش عشان أنا قوي لأن اللي أنت عملته ده مش هيعدي فيقول له أنا آتي إليك باسم رب الجنود برضه هذا الرجل عجيب داود يعني قد كده عنده قص يعني ثقة في اسم رب الجنود يعني دي نشوفها مثلا في بطرس بقى في العهد الجديد يقول لك تفرس فيهما متأملا أن يأخذ منهما شيئا فاكرينه ده المقعد اللي كان على باب الهيكل بيشحت من بطرس ويوحنا فقال له بص لنا كده يعني احنا احنا بتوع كلام من ده احنا مش بتوع الفلوس قال له أنا ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي أعطيك عندك يا بطرس باسم اسم أنا معيش غير الاسم بس اسم يسوع المسيح الناصري أمنف نحن نؤمن بقوة الاسم على فكرة الحتة دي في الطقس مهمة جدا يمكن بعضكم مش بيفهمها ليه قوة الصليب الصليب قوي رسم الصليب قوي عندنا لأنك بتقول بس اسم الله قوي جدا ولازم يبقى عندك إيمان بكده اسم الله برج حصين مجرد تستدعي اسم الله الشياطين تترعب جلياف وغيره وعشان كده في كل صلواتنا لازم نقول اسم ربنا مجرد الاسم في حاجة وفي كل حاجة كمان ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخص فقال له باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم هذا اليوم يحبسك الرب في يدي كل ما أقرأها أضحك ما أعرفش ليه هذا اليوم يحبسك الرب في يدي أكيد إيد داود دي يعني كفه ما يجيبش حاجة جنب كف الجدع ده لكن هو شوف بيتكلم بلغة غريبة جدا فيها البراءة والطفولة وفيها ثقة عمياء يحبسك الرب في يدي أنا هعصرك في إيدي يحبسك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك برضه بتعجب من الكلمة دي تقطع رأسه بإيه ما أنت سبت السيف يعني يعني بيقول كلام هو حتى مش حاسبه خالص أنا هقتلك وأقطع رأسك كمان تقطع رأسه ده إيه انت لا تعرف تقطع راس ولا تقطع راس فرخة حتى ولا معاك سكينة ولا سيف ولا اي حاجة ولا عامل حسابك تقطع راسه اساسا ولا عارف هيموت ازاي الهمجة ده وأعطي جثث ده مش كده بس جيش الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الأرض فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل ده جايب نتيجة الحرب كلها قال له النهاردة في في وليمة لطيور السماء من جثث الفلسطينيين ثقة غريبة جدا إيمان عجيب إنه مش هيموت بس جليات ما يمكن يموت جليات لكن الفلسطين دول عدد ما لهمش آخر لا ده هو وكل اللي وراه هو ده الإيمان اللي احنا نفسنا نوصل له هو ده قلب داوود القلب البسيط اللي اللي كلمة ربنا غالية عنده جدا واثق فيها ثقة عمياء ما يفصلش أنا معاك يبقى ربنا معايا خلاص لما الدنيا كلها تقف مش مهم هو قال أنا معاك يبقى معايا هو قال كذا خلاص هو كلمته ما تنزلش آم، فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل خلي بالكم الحتة دي هو كمان داود بيحب ربنا جدا ويحب كل الأرض تعترف بربنا يبقى برضه اللي بيحب ربنا قوي يحب كل الدنيا تعرف ربنا تعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل وتعلم هذه الجماعة كلها أنه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب عارفين دي معناها إيه هو مكسوف من شعبه بس مش راضي يقول تعلم كل الجماعة أنه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا هذه الجماعة كلها يمكن تكون عايدة على الفلسطيني وممكن تكون عايدة على شعبه أظنه خجلان من خوف شعبه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا وكان لما قام الفلسطيني وذهب اتحركوا بقى انتوا خلي بالكم ده جبل وده جبل يعني الكلام من بعيد لسه بدأ الجد بقى ده بيقرب وده بيقرب وكان لما قام الفلسطيني وذهب وتقدم للقاء داود أن داود أسرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني خدها جري مش ماشي كده لا لا واخدها جد مأمورية سهلة يعني اه ومد داود يده إلى الكنف وأخذ منه حجرا كل اللي محوشه شوية حجارة في الكنف عارفين دي رمز الإيه إحنا كل قوتنا حاجات لا قيمة لها بالنسبة للعالم مش ممكن حد يقيم يعني ايه تقعد نص ساعة تصلي مزامير ولا إكبية واحد يضيع وقته ويقعد يقرا الإنجيل واحد يضيع وقته يروح قداس كل يوم ولا كل كام يوم و- واحد يضيع وقته يروح يخدم الغلابة الحاجات دي ملهاش قيمة دي شوية حجارة في الأرض حجارة ملف ما, ما لا ما يعتبروش في الزمن ده بحاجة ما يسووش لكن هم دول السلاح هم دول شوية القوة اللي عند داود هم دول اللي بيشتغل بيهم ربنا فخد حجارة من الكنف ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جبهته فارتز الحجر في جبهته وسقط على وجهه إلى الأرض طبعا انتوا عارفين كنا دايما نحكيها للعيال انه يعني كان الراجل كله حديد من راسه لرجليه ما عدا حته صغير فهي الحته دي بقى اللي خبطت فيها الراس آه، يعني مش بالضروره يكون الوصف ده لكن هي كمان مش مستبعده لان دول كان ليهم نوع من الاسلحه كده مغطي نفسه بشكل صعب قوي ان حد يقدر يوصل له يعني لكن هي مع اول خبطه سقط الى الارض يعني الحكايه مش مش مش صعبه على ربنا فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر هنا صمويل اللي سجل السفر او يعني جاد النبي بعد كده عمال يكرر المعنى ده تمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر عاوز يورينا يعني إن القصة ما كلفتش كتير وضرب الفلسطيني وقتله ولم يكن سيف بيد داود فركض داود ووقف على الفلسطيني وقف عليه واخذ سيفه واخترطه من غمده يعني قعد يسلكه من ال- من الجراب بتاعه ويشده كده وقتله وقطع به راسه طلع اللي قاله فعلا حصل بس بسيفه بسيف جليات نفسه فلما الف- راى الفلسطينيين ان جبارهم قد مات هربوا فقام رجال اسرائيل ويهوذا وهتفوا ولحقوا الفلسطينيين حتى مجيئك للوادي وحتى ابواب عقرون فسقطت قتل الفلسطينيين ثم رجع بنو اسرائيل من الاحتماء وراء الفلسطينيين ونهبوا محلتهم وأخذ داود رأس الفلسطيني وأتى به إلى أورشليم ووضع أدواته في خيمته يعني إيه فضل شايل رأسه كده إعلان نصرة طبعا إن لغة الزمن ده كانت قاتل ومقتول ف, ف يعني مفيش داعي نقراها بالمعاني ال... ال... الشيك بتاعت النهاردة الإنسانية والرقي ما يعني ونتشكك وطبعا في إجابات تانية بس الموضوع ده طويل بتاعت حروب العهد القديم ووضع أدواته في خيمته أدوات مين؟ أدوات جلياد طب ليه عمل كده؟ أعتقد إن هي ال 12 قفة اللي شالوهم التلاميذ يعني يعني ذكرى كل ما يشوف الترس يقول يا سلام معقول أنا غلبت ده أنا مش عارف أسير الترس ده اللي وراه ده أنا غلبته إزاي كل ما يشوف السيف يقول يا احنا محتاجين ان نحتفظ بذكريات عمل الله معانا لان احنا بننسى عاوزين ناخد ادوات الحرب نحتفظ بيها فاهمين المعنى ان في ايام عدت صعبة وربنا نصرك وطلعك وعدت هل تحتفظ بادوات الحرب مش عشان تحارب تاني الحرب الجاية جديدة و... وغير دي لكن انت محتفظ بذكريات حلوة ولا لا عندك حاجات تفكرك بالواقعة دي ولا لا لان احنا الحقيقة عدنا النسيان يعني نطلع الطلعة وبعدين نبرى التاني آه انا خلصت بس عايز اراجع كم حاجة كده في القصة دي اولا قلب داود هنا يتميز احنا شفنا الصبح قلب داود الصغير يعني اول حاجة تميز داود انه صغير بس ملوش غير ربنا فدي اول حاجة تنقي قلبه انه صغير بس بتاع ربنا حب ربنا قوي مشغول بيه قوي آه بتاع مزامير حتى حب الناس مفتقده خسران حاجات كتيرة قوي لكن مش تعبان دلوقتي بنشوف داود الصغير ده بقلبه الجبار الجريء جدا الشجاع جدا لأنه مليان إيمان الإيمان كلمة ساعات بتبقى غامضة عند ناس كتير الإيمان معناه ثقة عمياء فربنا في كل كلمة قالها ربنا ثقة عمياء ما فيهاش فصال ما فيهاش شك لحظة ما فيهاش شك خالص احنا كلنا بنحارب الشكوك عشان كده مش واصلين لقلب داود لكن داود كان الموقف واضح جدا قدامه فيهوش ادنى تردد مهما حبطوه عطلوه اخوه الجيش شاول المنطق السلاح كل ده كوم والقضية واضحة قصاده بطريقة تانية الراجل ده عير صفوف الله الحي اليوم يحبسك الرب في يدي قلب داود في إيمان رائع نفسنا نتعلم إزاي تشوف ربنا بوضوح واقف جنبك هينصرك مهما ظلمت ومهما بانت مش منطقية ومهما كانت أعلى جدا من قدراتك في لغة البشر وفي حكمة الناس الموضوع مش كده الموضوع انك انت معاك ربنا ودي حاجة تانية شفنا قلب داود ازاي كشجاع وعنده ايمان بيعدي اللي حواليه بيخلي كل الشعب بيقبله كمندوب يخلصهم وكلهم بيتأثروا بإيمانه الجبار ده حتى شاول اللي المفروض فارقه روح الرب شاول نفسه بيقبل انه ينزل الحرب ويقول له خلي ربنا معاك شفنا ازاي داود له ذكريات من ساعة الدب والأسد وحريص على الذكريات ويتغنى بالذكريات معنى كده انه بينه وبين ربنا قعدات هيقعد بعد كده يقعد يقعد مع ربنا يغزله في موضوع جليات ويضحك معاه في موضوع جليات ويقول له شفت كنت انا قد ايه يا رب وانت تقول الجدع ده كان شكله عمل ايه وكلهم كانوا خايفين ويفضل يحكي الذكريات دي والحكاوي دي سبب قوة في قلب داود لأنه بيعرف يقعد مع ربنا أعداد طويلة ويعرف يحكي مع ربنا ويبقى ربنا صاحبه وحبيبه وقريب منه كل ده خلى داود قوي جدا شفنا كمان المعايير اللي, اللي ما بتتغيرش عن داود يعني ايه يعني انا ما جربتش الحاجات ما جربتهاش يعني مش هلعبها بيعجبني قوي لما بلاقي شاب يقول لي انا مش قابل ابويا يجيب لي واسطه عشان الجيش يا حبيبي ده في دفتر واسطه في الجيش بيقولوا دلوقتي وكل الناس بتجيب وسايط ابقى انا ككاهن سامحوني يعني باعتراف قدامكم ابقى مستعد افوت يعني واقول له ماله يا ابني ما يعني كتر خيره ابوك اللي يعني عاوز يشوف لك واسطه ما هي البلد كلها بايظه يعني وهو يقول لي لا ده يكون لا واسطه ازاي اتكسف انا طبعا الاقي داوود قصادي الاقي يقول لي لا واسطة لا ان كان ربنا عاوزني ان شاء الله اموت في الحرب اموت ادخل الجيش مش مشكلة قلب داوود حلو واحد يقول السكة دي كل الناس بتعملها بالطريقة دي واحد تاني يقول انا مش بتاع كده انا ما جربتش دي انا لم اجربها انا ما بعرفش في حاجاتهم دي انا اعرف طريقتي اعرف كنف الرعاة اعرف شوية الحجارة اعرف اروح اعمل كام قداس واصلي واصوم وخلاص يا ابني طيب يا ابني نقول طب نشوف طب وما سألش عشان لو سأل كان ممكن يتشكك حتى من المرشدين اللي انت قلتوا عليهم من كم من شوية دول كنا في لجنة يعني فكانوا بيتكلموا عنهم لا زي ما ايمانك يحركك اتحرك لان داود لو رجع للمرشدين محدش هيقول له انزل لجليهاب هنا قلب داود اللي مليان غيرة قلب داود الحلو اللي ما بيستحملش كلمة على ربنا ما بيستحملش كلمة حبيبه فدمه بيفور احنا مش هقول ان ربنا بتاعنا بيتشتم ده انا هقول اقول اصعب من كده ده ممكن يتشتم بسببنا شوفوا الفرق الضخم بين قلبنا وقلب داوود انت ممكن تتصرف تصرف عارف كويس ان ربنا هيتشتم بسبب وتفكر يعني ومعلش يعني كل الناس بتعمل كده لكن داود مش مستحمل كلمة على ربنا حتى من هذا الأغلف اللي معرفش ربنا مش مستحمل زي ما تلاقي واحد كده سخن مش مستحمل واحد ما بيتناولش مش قادر يقبل الفكر يعني ايه فلان ده ما بيتناولش هيضيع كده ازاي ما بيجيش الكنيسة يا ابني منهم كتير دول لا لا لا مش مستحمل في غيرة غيرة في قلب داود آه ربنا يدينا شوية من قلب داود لإلهنا كل مجد وكرم الأبد